طُوبَىٰ لِلْمُؤْمِنِ يَتْلُوهَا يَطْلُبُهَا عِلْمًا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبي اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى سنستكمل ما قد بدأناه على مدار حلقتين سابقتين احنا على مدار حلقتين سابقتين كنا نتحدث عن باب اللامات باب اللامات كباب قاعدة من قواعد أو من أصول رواية ورش كما تكلمنا من حلقات عدة أن لكل قراءة أو لكل رواية أصول وفرش فالأصول تتناول القواعد والفرش يتناول الكلمات التي تختص بالرواية أو تختص بالقراءة فقد يحدث حول هذا الفرش اتفاق بين راو أو أكثر أو بين قارئ أو أكثر كنحو مالك ونحو ملك طيب احنا لما تكلمنا عن باب الأصول وكنا تناولنا منذ حلقات عدة فكرة أو فكرة جديدة في رواية ورش فكرة الجداول وفكرة الجداول دي من خلالها بنبسط على من يتعلم رواية ورش ما نراعيه عند القصر وعند التوسط وعند الإشباع لمد البدل فإن حجر الأساس خلي بالكم من الجملة دي حجر الأساس لرواية ورش هو مد البدل حجر الأساس لرواية ورش هو مد الإيه؟ البدل طيب إحنا على مدار حلقتين اتكلمنا عن اللامات وكمفهوم عام هنتكلم عن اللامات لورش نقول إيه؟ إمتى تتغلظ اللام لورش؟ كلام مجمل قلنا ان اللام لما تبقى مفتوحه مش عارف قبلها الطاء والظاء والصاد هنغلظ اللام بس المهم عندنا هل اللامات المغلظه هنربطها بورش او تحديدا هنربطها بمد البدل عند ورش عشان تبقى الجمله دقيقه هنربطها بمد البدل عند ورش عن نافع طيب كلام مهم ربطنا كلمات اللامات كانت فيها مغلظة واشتركت مع ذوات الياء يعني كان في الكلمة قاعدتين اشتركا عندنا في الكلمة قاعدتين مع بعض قاعدة ان اللام يجوز فيها التغليظ وفي نفس الوقت كان في نفس الكلمة وراها ألف يجوز فيها الفتح والتقليل زي مصلى بتاعت سورة البقرة مثلا أنا بدي مثال فكنت قعدت قاعدة وقلت ان خلي بالك عشان تغلظ اللام هت ايه هتفتح الألف هترقق اللام هيكون عندك في الألف تقليل يبقى معنى كلامك إن مش هينفع يجتمع تغليظ مع تقليل فبناء عليه ربطناها بالبدل اقصر البدل بيقول لي ساعتها انك تفتح والفتح يترتب عليه تغليظ وسط البدل بيقول لي ساعتها هتقلل الالف فترقق اللام اشبع البدل هيترتب عليها ساعتها انك يا تفتح للالف فتغلظ اللام يا تقلل الالف فترقق اللام ده كان اول حلقه من حلقات اللامات من حلقتين جيت في الحلقة الماضية أو الحلقة السابقة اتكلمت وقلت افرض عندك اللام اللي هتغلظها وقبلها حرف من التلاتة يا صاد يا طاء يا ظاء بس وقع بينهم ألف زي في صالة يا الصالحة طالة اهي لمت تنفع فيها التغليظ وقبلها حرف من ثلاثة وبينهم الألف وقعه وقعت بينهما ألف والقاعدة دي أكدت على معلومة إنها لم تتحقق إلا مع الطاء ولم تتحقق إلا ما ولم تتح... لم تتحقق إلا مع الطاء ومع الصاد وليس لها مثال في القرآن مع الظاء تاني تاني القاعدة دي قاعدة إن اللم تبقى مغلظة ويقع قبلها حرف من ثلاثة يا طاء يا ظاء يا صاد ويقع بينهما ألف كفاصل عشان كده تعمل في اللام تغليظ أو ترقيق في صالة في صالة يا الصالحة يا الصالحة طال طال الكلام ده لم يتحقق إلا مع الطاء في كلمة طال ولم يتحقق إلا مع الصاد كمان في صالة في البقرة يا الصالحة في النساء ولم يتحقق مع حرف الضاء الضاء بأكده ليس له مثال في القرآن وبناء عليه ربطتها بالبدل في الحلقة اللي فاتت الكلام ده بعيده للأهمية أنا ما بعيدوش عشان أسب وأضيع وقت الحلقة الكلام خطير لو قصرنا البدل لا ليس لك إلا ترقيق اللام راجعوا معايا ولو وسطنا البدل أو أشبعناه فلنا التغليظ ولنا الترقيق لنا الاثنين يا شيخ اه لنا الاثنين انما في في قصر البدل ما كانش لنا الا الترقيق التغليظ ممنوع انطلاقا من هذا الكلام في حتة مهمة عايز أقولها في منتهى منتهى الأهمية ولم تتكلم عنها كثير من الكتب وأظن أن طلاب الإجازات لا ينتبهوا إليها خلي بالكم الله يرضى عليكم هو صحيح شرح مش هيبقى كتير بس حتة فنية في الأداء اللام اللي تتغلظ لورش اللام لما تتغلظ لورش قلنا ان شرطها تبقى ايه ركزوا تبقى ايه مفتوحه ويقع قبلها او يقع قبلها يا طاء يا ظاء يا صاد ده منتهى منه طب بصوا بقى اللي هقوله ده افرضوا كانت اللام متطرفه المشكله افرضوا ان اللام ايه متطرفة أصل لما تبقى اللام في آخر الكلمة يجوز لي إن أنا أقف على الكلمة صح زي يوصل يوصل في سورة البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن إيه أن يوصل صح أن يوصل اللام هنا في آخر الكلام يجوز لي أقف عليها ولا ما يجوزش هتقولوا لي يجوز بس النقطة الخطيرة انت لما تقف على اللام هتبقى مفتوحة ولا ساكنة هتقولوا لي تبقى ساكنة سؤالي لما تتسكن بسبب الوقف نغلظ ولا نرقق ولا نعمل ايه سؤال انا قلت ان اللام عشان تتغلظ يا ورش لازم تبقى مفتوحة بس انت وقفت فسكنت اغلظ ولا ما اغلظ سؤال عاملة زي الفزورة صح سؤال هو انت في الوصل عملت ايه غلظت عشان كده في قاعدة بتقول ووقفهم كوصلهم ووقفهم كوصلهم يعني زي ما انت غلظت وصلا تغلظ وقفا يعني زي ما تقول ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ما انت هتوصل تقول يوصل هتغلظ فتغلظ في الوقف ده فريق فريق هو المسألة فيها آراء هو فيها رأيين فريق قال ووقفهم كوصلهم لأن إذا كان الأصل لما بتوصل بتغلظ يبقى تقف تغلظ طب وفريق تاني قال لك إيه؟ قال لك هو أنت بتغلظ عشان إيه؟ عشان اللام مفتوحة طب ولما أنت وقفت سكنت فالعلة راحت فترقق تقف تقول يوصل ومن هنا جاز, جاز لنا في اللام المغلظة اللي هتتغلظ لورش اللام المغلظة المتطرفة إن أنا أقف عليها يا بالتغليظ يا بالترقيق يعني أقف أقول يوصل يوصل أغلظ أو أرقق طب في الوسط كلام منتهي بقى في الوسط دي تتغلظ ما فيهاش كلام العلة عشان وقفت فسكنت فهنا عملت لي مشكل يا غلظ ولا رقق قال لك فريق ووقفهم كوصلهم زي ما انت غلظت في الوصل تغلظ في الوقف ماشي طيب والفريق التاني قال لك لا انت بتغلظ عشان مفتوح فانت لما وقفت سكنت فراحت العله فترقق طيب ده في اللام اللي في الوصل بص بصوا بصوا خلي بالكم اللي جايه مش ده برضه اللي انا عايزه في الحلقه دي كل اللي بتقوله ده مش اللي انت عايزه اه مش اللي انا عايزه انت بتقول انك لما توصل الكلام اللي انت قلته ده علم اصلا اللي مغلظه في الوصل قولا واحدا زي وصله زي فصله اللي هتقولها في صفحه النهارده دي مغلظه في الوصل قولا واحدا فقط بالتغليف او بالترقيق مش مشكله لكن لما تكون اصلا في الوصل فيها تغليظ وترقيق في الوصل اصلا لو وصلتها هو اصلا مختلف فيها في الوصل زي في صالة بتاعت الحلقة اللي فاتت ويا الصلاحة بتاعت الحلقة اللي فاتت وطالة بتاعت الحلقة اللي فاتت بس يا الصلاحة اللام في النص مش هيتوقف عليها في صالة اللام في النص مش هيتوقف عليها المشكل في أفطالة كلمة طالة أصلا آخرها لام واللام دي أصلا مختلف فيها في الوصل أنت لو وصلت فيها تغليظ وترقيق عشان اللام في النص ده انت لما توصل آه ازاي بقى انك في وصلها فيها تغليظ وترقيق وهي اصلا لام في اخر الكلام ينفع تقف عليها ففيها برضو تغليظ وترقيق تجمع بينهم ازاي بسيطة لو انت هتاخد باللي قاله انك توصلها بالتغليظ يبقى تقف بالتغليظ والترقيق زي يوصل حلوة دي تاني انت لو هتاخد بالتغليظ في الوصل يبقى تقف بالتغليظ والترقيق زي يوصل ولو هتاخد انك توصلها بالترقيق يبقى تقف بالترقيق بس وصلت تاني لو انت هتوصل بالتغليظ يعني مثلا كلمة طال حتى طال عليهم العمر مثلا انا وصلت بايه بالتغليظ هو انا يجوز ليا في الوصل الورش في طالة ان اوصلها حتى طالة بالتغليظ وحتى طالة بالترقيق في الوصل الكلام ده انا قايله في الحلقة اللي فاتت فلو انت هتوصل بالتغليظ تقف بالتغليظ والترقيق تشبه يوصل ولو انت هتوصل بالترقيق حتى طال عليهم العمر تقف بالترقيق ودوت اللي هنشوفه مع بعض ده اللي احنا هنشوفه مع بعضنا دلوقتي ده اللي انا ملخص حبيت بس ابين عشان وانا بمر على اللوحات اللي هنشوفها مع بعضنا دلوقتي خلاص نشوف اللوحات مع بعضنا بس واحنا بنشوفها طبعا هيظهر لنا في اللوحة الأولى لوحة الجدول بتاعت الحلقة اللي فاتت لوحة الجدول بتاعت الحلقة اللي فاتت دي احنا شفناها مع بعض الحلقة الماضية ماشي عايزين بقى نشوف اللوحة اللي بعدها الكلام اللي أنا قلته الكلام اللي احنا قلناه مع بعضنا اللي هو بتكلم فيه وأقول هنشوف مع بعضنا دلوقتي الكلام دوت بقول في فائدة أهو مع بعضنا بأكد أهو الشرح والبيان فيما يراعى لورش عن نافع المدني عند تثليث البدل من طريق الشاطبية الجدول ده شايفينه يا إخواني الجدول ده شفناه مع بعض الحلقة اللي فاتت لما كنت بربط كلمة فصالة وهي الصالحة وطالة بالبدلات وده احنا قلناه المرة اللي فاتت نشوف اللوحة اللي بعدها موضوع حلقة النهاردة اللوحة اللي بعدها موضوع حلقة النهاردة هو ده شوف بقول ايه ان لما يجي لنا لما مفتوحة متطرفة الشرط عشان يبقى فيها الخلاف انها تبقى في اخر الكلام متطرفة إذا جاء قبلها طاء ظاء صاد بشروطها ساكنة أو متحركة فحكم اللام حال الوصل حكم اللام حال الوصل التغليظ قولا واحدا ده ما فيهاش كلام ولو انت وقفت عليها ليك التغليظ ولك الايه الترقيق يبقى الشغل كله في الوقف زي كلمة يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل أن يوصل لي الوقف بالوجهين التغليظ قياسا على الوصل والترقيق لأنها امتنع عنها الفتح بقت ساكنة لكن لو وصلت أن يوصل ويفسدون في الأرض لازم توصل بالتغليظ قولا إيه واحدة دي قاعدة عامة إن أي لام هتتغلظ لورش وفي آخر الكلام لما نقف عليها لينا التغليظ ولينا الترقيق طب نشوف اللوحة اللي بعدها اللوحة اللي بعدها الكلام اللي قلته على طالة والكلام ده الكلام دوت الكلام دوت يختص بكلمة طالة ليه طالة ليه ما يمشيش على الصالحة وفصالة لأن مش لامات متطرفة عشان كده بقول إذا يترتب على الفائدة السابقة فائدة اللام المتطرفة المغلظة أن لفظ طالة فيه وصلا جواز التغليظ والترقيق لوجود الألف المادية فاصل بين الطاء واللام الكلام واضح انت في الوصل أصلا ليك انك تغلظ أو ترقق خلاص طب وقفا جواز التغليظ والترقيق لأن اللام متطرفة مثل لفظ يوصل وقفا صح ولا لأ يعني هي من الناحيتين لو انت وصلت ليك التغليظ والترقيق لأن هي أصل الثلاث كلمات كده تغلظ وترقق في الوصل ولو أنت وقفت عليها كلمة طالة تحديدة عشان أصلا لم متطرفة ليا أن أنا أقف بالتغليظ والترقيق طب إزاي أجمع بينهم فبقول فللقارئ عند الجمع بينهما اتباع الآتي لو أنت هتاخد بمذهب التغليظ في الوصل التغليظ في الوصل تقف بالتغليظ والترقيق طب ولو انت هتاخد بمذهب الترقيق في الوصل مالكش الا الترقيق بس تاني لو انت هتغلط في الوصل تقف بالايه بالوجهين التغليظ والترقيق ولو انت هترقق في الوصل ليك وجه واحد اللي هو الايه الترقيق دي كانت الحتة بس اللي حبيت اضيفها النهاردة ودي كانت بالنسبة لي من الأهمية بمكان في الحقيقة كانت من الأهمية بمكان طيب أنا كده انتهيت من شرح النهارده من الكلام على الحتة دي وكنت عشان كده بأكد عليها بقول كتير من إخواني بتوع الإجازات لا ينتبهوا إليها فلننتبه إليها جميعا قبل ما أدي تلاوة النهاردة معلش أطلت عليكم في الشرح النهاردة بس كان لابد إن أنا أقول هذا الكلام إحنا هنبدأ النهاردة في سورة الأنعام أو الأنعام من الآية 119 للآية 124 فيها في السطر الأولاني تحديداً وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلا اللام هنا إيه متطرفة لما أقف عليها يغلظ يرقق صح ولا لا وقد فصل فصل لكن في الوصل مغلظة قولا واحدا وده اللي أنا نفسي أسمعه منكم النهاردة طيب عندنا فرش وإن كثيرا مش لا يضلون بضم الياء لحفص ورش يفتح الياء لا يضلون يفتح الياء وده أول فرش هيقابلنا عندنا كمان فرش آخر في الآية 122 أو من كان ميتا قرأها ورش أو من كان ميتا شدد الياء وكسرها ميتا خلاص عندنا بقى فنيات الجمع بتاعتنا اللي بنعملها في البرنامج بتاعنا في آخر آية في الصفحة وإذا جاءتهم آية عندنا كلمة آية وعندنا كلمة نوتة نوتة دي فيها فتح وتقليل طبعا وقبلها البدل وبعدها بدل المهم إنها بدأت بدل بدأت بآية فهقصر البدل كالمعتاد واروح على نوتة بالإيه؟ بالفتح وكمل أوتي بالقصر أرجع تاني أخد آية بالتوسط أربعة وقلل نوت وكمل البدل اللي بعدها عشان في بدل زيها لازم أسويه يبقى هوسط برضه ثم العودة بالإشباع للبدل في آية وافتح وقلل في نوتة نوتة وكمل الآية عادي بالإشباع الآية ما فيهاش شغل وصفحة النهاردة ما فيهاش شغل كتير غير الحاجات اللي أنا قلتها نأدي مع بعضنا عشان الوقت واستمع لتلاوتكم إن شاء الله بعد ما أدي الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل وقد فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتي مثل ما أوتي آية قالوا قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما أوتي وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لن نؤمن حتى نوتى حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
عندنا في صفحة النهاردة في فرش بس آه، رسالاته برضو في آخر آية في صفحة النهاردة رسالاته حتى اتكيت عليها مرتين رسالاته رسالاته ماشي الكلام كده انا انتهيت ان شاء الله في انتظار اتصالاتكم باذن الله تبارك وتعالى ولاحظوا معايا ان انا وقفت على اللام اللي هي في صدر الصفحه في اول الصفحه فوق وقد فصل ب وقفت عليها بالتغليظ ووقفت عليها ايضا بالترقيق وقفت عليها بالتغليظ ووقفت عليها بالترقيق وبعدين باكد على ابدال الهمزات انا وقفت النهارده بابدال همزات وقفت على وما لكم الا تاكلوا عندنا ابدال همزات النهارده في الايه 119 وفي الايه 121 ولا تاكلوا ايضا عندنا ابدال الهمزات في الايه 119 وفي الايه 121 عندنا برضو في الآية 124 في أسفل الصفحة حتى نوتة برضو إبدال الهمزات طيب نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا متولي ازي حضرتك الحمد لله يا متولي معلش الصوت تعبان النهارده بس يلا شفاك الله وعافاك يا متولي اللهم امين يلا نبدأ نقرا ما- بس عندي سؤال بس اتفضل يا متولي حضرتك قلت اللي بيغسل البدل آه، له تلقيق اللام
ده في ثلاث كلمات بس يا متولي
اه مش في الصلاه ولا في ال في كلمة فصالة بتاعة البقرة اه وكلمة يصالحة بتاعة النساء اه وكلمة طالة حيثما وردت في القرآن جزاكم الله خيرا خيرا جزاك يا متولي ماشي نبدا ابدأ يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين متولي نعم عد لي تاني وإن كثيرا لا يضلون عشان أسمع فتحة الياء ده فرش حاضر أيوة يلا
حاضر وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون بارك الله فيك يا جزاكم متولي الله خيرا خيرا جزاك يا متولي معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا حاجة حياك فاطمة الملك بارك الله فيك الله يبارك فيك ويا رب يكرمك في شرحك وكل حاجة امين يا رب ونرجو يعني ان حضرتك ت... يعني تبقى تدعي للشيخ اشرف بالشفاء ان شاء الله ان شاء الله وإحنا كنت نأمن اخصص كلنا ساخصص له الدعاء في منتهى الحلقة ان شاء الله هذا ما في نيتي ان شاء الله فاسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء طهورا اللهم امين يا رب امين يا اللهم رب العالمين نبدا ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاكلوا مما لم يذكر مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم مم.
وإن أطعت وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نعم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ك في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا حولها تاني نعم كذلك زين للكافرين بس خلي بالك يا ما حاجة فاطمة.
كانوا- إيه، زين للكافرين للكافرين ما كانوا يعملون مقللة قولا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون يبقى يا حاجة فاطمة. حاجة فاطمة نعم للكافرين نعم حكمها ايه الورش لا قول لا مش سامعه للكافرين
م- والله ما سامعه علي صوتك معلش شويه يا شيخ كلمة للكافرين
ايه كام طيب
الآية 122
او ال- اللي هي في ق- في كل قريتنا كابره لا اللي قبلها وكذلك جعلنا اه إت- إت- الكافرين اه لا كلمة أيوة للكافرين مش مقللة قولا واحدة تقليل قولا واحدا أحسن الله إليك بارك الله فيك يا حاجة الله فاطمة يخليك ويبارك فيك آمين يا رب جزاك الله خيرا يا حاجة فاطمة معنا أحمد من قال السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أحمد الحمد لله بخير يلا وكذلك جعلنا في كل قرية إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتى قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاء المؤمن حتى نوتي مثل ما أوتي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن قالوا لن نؤمن حتى نوتى قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون جزاك الله خيرا يا أحمد أحسنت معنا أخونا محمد من المغرب السلام عليكم يا محمد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطلنا عليك الانتظار قليلا يا محمد لا لا عليك يا شيخ محمد لا عليك تفضل أخي الكريم بالقراءة من أول الصفحة نعم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل وقد فصل وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا د... وذروا ظاهر الإثم وباطنه بس انتبه يا محمد إلى تفخيم نعم.
الظاء ظاء حرف مطبق نعم نعم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بارك الله فيك يا محمد وفي جزاك الله خيرا معنا الأخت كريمة السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخ وأكرمك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستأذن حضرتك بس علي صوتي أقرأ إن شاء الله السلام اتفضلي عليكم ورحمة الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية جاءتهم أيوة وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته رسالاتي أيوة ده البقرة مم.
الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب وعذاب شديد بما كانوا يمكرون جزاك الله خيرا يا اختي كريم معنا الحاجه زينب السلام عليكم يا حاجه زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد وعليكم السلام يا حاجه زينب ربنا يجازيك كل خير يا رب على الشرح الجميل ده الله يسترك يا حاجه زينب ربنا يجازيك بكل حرف يا رب حسن امين يا رب ي- يلا نبدا اول الصفحه يلا ربنا يعينك يا رب امين يا رب
وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم بس عايز حاجه اقولها لك نعم مما ذكر عايزين نبين ترقيق الراء مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون كثيراً.
ب- كثيرا لا ليضلون ي... افتح الياء بقى لا يضلون ليضلون بأهوائهم بغير علم الاخفاء الشفوي
في آه، آه، باهواء بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه بس رقاقي برضو ظاهره ما انا فخمت الظا لا الظاء ماشي بس الراء تترقق ظاهرة ايوه كده ظاهرة ايوه كده وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بارك الله فيك يا حاجه زينب احسنتي معنا محمد السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا تفضل بالقراءه يا محمد إن شاء الله اقرا من اول ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن, ط... وإن طعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون بارك الله فيك يا محمد أحسنت معنا الحاجة أم إبراهيم السلام عليكم السلام,
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
بارك الله فيكم بارك الله فيكم في شرحك الجميل الله يسترك يا حاجة
أقرأ يلا اتفضلي وكذلك جعلنا في كل قرية أيوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل في كل قرية أكابر مجرميها أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى بس نؤتى انت- مثل ما يا حاجة نعم أ- سرعت القراية ليه وانت بتسرعي بسرعة حاضر الأحكام بتقع منك بسرعة حاضر يلا بالراحة إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند- لا صغار الصاد مفتوحة صغ- صغار بالظبط صغار صغار عند الله عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بارك الله فيك يا حاجة بارك أم الله إبراهيم فيك شكرا السلام عليكم عليكم السلام يا حاجة أم إبراهيم طيب آه ليا بس تعليق في الصفحة ديت آه لاحظوا معايا كده الآية الأخيرة وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله بعدها الله أعلم فائدة هذه هي الآية الوحيدة في كتاب الله التي احتوت على توالي لفظي الجلالة ممكن آية تجينا فيها أكتر من لفظ جلالة صح ولا لأ بس إن تيجي آية في المصحف يأتي لفظي الجلالة فيهم توالي هي دي الآية الوحيدة دي الفايدة كنت عايز أقولها لكم دي الآية في كتاب الله الوحيدة دايما تيجي في مسابقات ساعة كده تنزل مسابقات يقول لك عايزين الآية هات لنا اسم السورة ورقم الآية اللي فيها توالي لفظ الجلالة أو اتكرر لفظ الجلالة متوالي مرتين هي دي تحديدا الآية 124 في سورة الأنعام لا غير لا غير اللي عنده يقول لنا بشرط إن يكون اللفظين ورا بعض ما حدش يجي يقول لي انا جبت لك ايه هو فيها اكتر من لفظ جلاله ماشي انا موافق بس انا عايز لفظين الجلاله ورا بعض هذه هي الايه الوحيده في كتاب الله تعالى خلاص ان شاء الله كل ما تيجي فوائد في اي صفحه امثال هذه الفوائد هاكد عليها واقولها عشان كده دايما كنت بقول في اول حلقات روايه ورش اول ما التقيت بيكم على قناه الرحمه في روايه ورش كنت اقول العلم صيد والكتابة قيده العلم صيد والكتابة قيده ماشي الكلام طيب إن شاء رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هناخد الصفحة التالية من سورة الأنعام وهنستكمل آخر حاجة في جداولنا في رواية ورش الهدايا آخر هدايا رواية ورش في الجداول وبكده تكون تمت جداول رواية ورش هذا من فضل ربي علي فاللهم لك الحمد والفضل يا رب ماشي الكلام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي يا أخي أشرف عامر اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك ورده إلينا يا أرحم الراحمين سالما معافى بإذنك وبرحمتك يا أرحم الراحمين فأسأل الله العظيم أن يشفيه شفاء طهورا لا يغادر سقما إنه ولي ذلك ومولاه وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا مصر وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه سبحانه وتعالى في الختام لا ننسى تلاوة الشيخ الحصري لا ننسى تلاوة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وهو يتلو برواية ورش بوجه توسط البدل هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث لا نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكفرون يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابع